قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله بعيدا عن حلقات المفاجآت وحلقات المغامرات وحلقات الخبطات الصحفية وحلقات التوكشو وحلقات كل الشهات كلها نأتي إلى حلقة الليلة علمية بعيدا عن هذا الجو الذي ينتشر في القنوات الإسلامية وغير الإسلامية الفضائية وغير الفضائية من جهة الجن وأنا أقول أنه أحيانا يستغل الدين في غير ما أريد له أحيانا يحصل نصب بالدين وأحيانا يحصل آآ آآ أكل عيش بالدين وأحيانا يحصل طلب دنيا بالدين ولذلك العقائد والعلم بعيدا عن كل هذا فإذا أردنا أن نعود إلى العقيدة وإلى العلم في مسألة الجن التي راجت وهاجت وزاعت وزاعت وزاغت من أجلها قلوب وعقول وألسنة فتعالوا لنعرف عقيدة المسلم في قضية الجن بعيدا عن قضية العفاريت وكلام من ليس من أهل العلم في هذه المسألة تعالوا لنعرف عقيدة المسلم في الجن ما هي وهذه العقيدة عقيدة واجبة من جهة الإيمان بالغيب أن الإيمان بالغيب من واجبات العقيدة التي تجب على المسلم أن يؤمن بالغيب لأن من إيمانك بالله سبحانه وتعالى ثم إيمانك برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إيمانك برسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وتصديق القرآن من كذب حرفا من القرآن فقد كفر فلذلك حين نقول إيماننا بالجن نقول إيماننا بالقرآن والسنة وحين أقول لك دليلي من الكتاب والسنة قال الله قال رسول الله تقول على العين والرأس انتهت القضية مش محتاجه واحد بقى يطلع يقول لي جن ايه اللي انتوا بتقولوا عليهم ده كلام فارغ واشمعنى الجن بيجي مع المسلمين ما بيجيش مع الغربيين ومع الكفار ومع هو يقول اللي هو عايزه احنا لنا الكتاب والسنه اذا قال الله وقال الرسول فليسكت ولا يفتح احد فمه ولا يتعالى ولا يتطاول اذا قلت قال الله قال رسول الله فليسكت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن كان من المؤمنين لا يقدم ويسكت ويقول سمعا وطاعة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ولا حتى في الإيمان ولا يقبل في الإيمان ذرة شك الإيمان لا يقبل إلا باليقين الكامل فلا بد أن تكون على يقين في مسائل العقيدة لا تشك إن كان غير مؤمن ويتكلم هو حر لكن لا ينبغي أن يهز عقائد المؤمن في زمان كثرت فيه الشبهات على كل العقائد وعلى كل المسائل شبهات يلقي شبهة في جرائد في مجلات في إذاعات في قنوات في نت في حول هذه الأمور يلقي شبهه فتحصين النفس تحصين الإيمان ضد هذه الشبهة بالعلم الشرعي والاستسلام للعلم الشرعي الاستسلام للأدلة قال الله قال رسول الله ثم إذا جاءك اليقين بالدليل قال الله قال الرسول لا تبحث ولا تسمع ولا تسمح لأحد أن يخترق عقيدتك هذا الكلام مهم جدا في البداية إذا أخذت عقيدتك من الكتاب والسنة فلا تسمح لأحد ربي على هذا أولادك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك لقن أولادك من إلهك وما هي عقيدتك لقنهم ليثبتوا ليثبتوا قضية أحب أن أبثها مرة أخرى بعدما لقنتها لأولادي وأبنائي وأحفادي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جلس يوما بين أصحابه فقال أن رجلا ركب بقرة فقالت البقرة أنا لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث فتعجب الصحابة وقالوا سبحان الله بقرة تتكلم فقال أبو بكر رضي الله فقال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر ولم يكونا حاضرين وقتها شفت دي هي دي رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم واثق في أبي بكر وعمر أنا أؤمن بهذا وأبي بكر وأبو بكر وعمر ولم يكونا حاضرين وقتها ما كانوش موجودين بس واثق إنهم لو سمعوا كده هيؤمنوا هذه الثقة فيهما أتت من يقينهما فيه افهم دي يا ترى أولادك انت واثق فيهم كده انك لما تقول حاجة تقول انا عارف انهم معايا الثقة تبع لليقين فإذا كان يقينك في الكتاب والسنة فثق أن هذا الكتاب والسنة وحي من الله معصوم يبقى أي حد يشنع أو يدخل بشبهة على الكتاب والسنة يقول لك لا هو فين ده قل أنا أصدق الكتاب والسنة ولو خالف عقلي أسلم وأعظم العبودية عبودية العقل أن تعبد عقلك فلا يطعن في الكتاب والسنة ولا يقبل طعنا في الكتاب والسنة الجن الجن من الغيب الذي يجب أن نؤمن به هل الجن موجودون؟ نعم ما الدليل؟ قال الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ودي الايه اللي خلتنا النهارده نتكلم عن الجن ايه السبب السبب ان احنا بنتكلم في فضفضه في سور في سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطائف وحين اوذي هناك ورجع اراد الله جل جلاله ان يطيب قلب النبي ربنا الكريم ربنا العظيم ربنا الحليم ربنا جل جلاله أراد أن يطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه جنا يؤمنون به إن كذبك الإنس فإليك الجن فده اللي دفعنا قلنا بلاش نضيع فضفضة في قضية الكلام عن الجن ونخلي عقيدتنا عن الجن في كيف وأخواتها وإن شاء الله أرجو أنها تنتهي القصة 40 سؤال عن الجن وجوابهم بالكتاب والسنة وأنا قلت قبل كده من أول ما, ما, ما وضعنا قدمنا في هذه القناة وقبلها أي كلام يأتيك قال الله قال الرسول على العين والرأس سمعا وطاعة مسلمين مزينين أي كلام يجي لك يخالف الكتاب والسنة في جزمتك وارميه ما يلزمناش كائنا من قال هذا القول أيا من كان اي حد يقول كلام يخالف كلام ربنا يخالف كلام سيدنا النبي ما يلزمناش حتى لو كان مين ادم قال الله وقال الرسول على عيننا وراسنا من فوق وسمعا وطاعا ايه الدليل على وجود الجن قال الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى والله لا يخاطب عدما قالوا بلى اذا هناك جن قالوا بلى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن مصدق خلاص طب حديث ادي الايه كفايه الايه السؤال اللي بعده لماذا سموا جنا جن ليه لاجتنانهم أي لاستتارهم عن العيون ولذلك لما واحدة تبقى حامل والولد مش باين يسمى ايه جنين جنين يبقى من انهم مش باينين قال الله انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يا جماعة كل ما نذكر كلمة جن الناس تخاف وتترعب وتتروش لا ما تخافش ده المخلوق مخلوقات من خلق الله زيها زي غيرها زي الانس وزي الحيوانات زي الضفادع وزي السمك وزي مخلوقات من مخلوقات الله قول لي لا بس دي مخلوقات مؤذيه مش دايما مؤذيه هيجي معانا الكلام بس واحده واحده بس انا عايز دلوقتي بس ايه مش كل واحد يقول حابس حابس اه مش كل واحد يقول مش عارف ايه شحتوت حتشوت الكلام اللي بتقولوه ده اه ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم الكلام ده لا غلط الجن مخلوقات من مخلوقات الله زي الحشرات وزي الانعام وزي الحيوانات وزي زي زي اي مخلوق من المخلوقات قالوا وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ففيهم ناس صالحين في الجن مؤمنوا الجن يدفعون عن المؤمنين الاذى مؤمنوا الجن بيحبوا القرآن وبيسمعوا القرآن مؤمنوا الجن هنقول دلوقتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لقد كانت الجن احسن مردودا منكم فما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان الا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب كانوا قاعدين متدبرين للقرآن وبيردوا وبيجاوبوا مع النبي قالوا كلام جميل في القرآن الشاهد انا مش عايز حد يخاف ما تخافش بالعكس ده انت تطمئن الحلقات دي مش عشان تخاف عشان تطمئن عشان يطمئن قلبك وما تخافش وما حدش يتاجر عليك ولا يلعب بيك ولا يضحك عليك باسم الجن الشاهد طب واحد يقول هما فين دول عايز اشوفهم اقول ان انت الحاجة اللي ما بتشوفهاش ما تؤمنش بيها اللي هي لا تلمس حواسك ما تصدقهاش يبقى انت مجنون ده احنا حتى في الزمن ده بالذات في حاجات كتير مش شايفينها وانت مصدقها يعني لو طلعت لك الوقت الشريحه بتاع التليفون البتاع اللي قد كده واقول لك الشريحه دي عليها 250 اسم تصدقني تقول لي اه مصدقك هي هم فين انا هفتح البتاعه دي هفتفتها حتت كده هتخر 250 اسم هم فين لو جبت لك دلوقتي اسمها ايه البتاع ال- الفلا- الفلاشه آه، آه، او البتاع الثانيه الكارت الميموري ده واقول لك ده عليه 350 صوره ولا 5300 صوره او 25000 صوره تصدقني اه طب وريني الصور كده افتحوا فر- افركوا وافرموا مفيش صور باينه امال ايه الموضوع ازاي ازاي ده فتحناه اقول لك لا ده ما بيتفتحش كده ده ده لازم يدخل على الكمبيوتر ويت- او يتحط في التليفون وي- فاهمني ازاي فنفس الشيء برضو الجن موجودين يعني في الجو اللي احنا قاعدين ده اكيد في جن موجودين بيسمعونا و- و- وشايفيننا بس عشان نشوفهم ده محتاج بقى زي زي بالظبط كده ال- الفلاشه لما تدخل على الكمبيوتر وتفتحها اهم دول برضو محتاجين يتفتح باب بطريقه معينه عشان تشوفهم وعشان يشوفوك منور يا عم عزب ربنا يهديك ويتوب عليك انت ومدني صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يبقى عدم الرؤيه لا يدفعك الى عدم الايمان بالعكس احيانا تبقى الرؤيه خطر زي بالظبط كده ايه لما احط الفيشه واجيب لك سلك كهرباء واقول لك السلك ده فيه كهرباء تقول لي لا مش مصدق امسكه طيب لو مسكته تموت عشان كده بنقول ايه اننا لن نرى الله حتى نموت قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا سيدنا موسى لما شاف ربنا خر صاعقه وخر وخر موسى صاعقه هناك اشياء لا تطيقها عقولنا لا تطيقها اعيننا لا تطيقها اذاننا لا تطيقها قلوبنا ولكل وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار طيب احنا آمنا دلوقتي ان الجن موجودين بالكتاب والسنة وآمنا ان احنا مش هنقدر نشوفهم الا في حالات معينة هيجي بيانها ان شاء الله طيب الجن دول مخلوقين من ايه زينا كده لحم ودم لا الجن مخلوق من نار قال سبحانه وتعالى وخلق الجن من مارج من نار قال سبحانه وتعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم وهنا على طول هيطلع لي واحد متفزلك يقول لي طب هسألك سؤال يا عم الشيخ لو سمحت نعم الجن مخلوقة من نار اه طب الجن هيدخلوا النار ازاي ربنا يعذب النار بالنار هو ده الناس عندها شوية مسائل كده زي ما كل ما نيجي نتكلم في القضاء والقدر يا شيخ هو الإنسان مسير ولا مخير العلم مش كده لكن هجاوب لك على السؤال ده الجن إذا كانت مخلوقة من نار إلا أنها ليست نارا يعني ال- ال- العفريت ده أو الجني ده بلاش نقول العفريت لان في فرق بين الجن والعفاريت او العفاريت جزء من الجن نوع من انواع الجن الشاهد ايه ان هذا الجني مش نار هو مش انا مخلوق من طين لو قطعت لي ايدي كده تلاقي جوايا طينه ما انا مخلوق من طين بس انا مش طين نفس الشيء الجني مخلوق من نار لكن هو مش نار هو مش نار هو مخلوق اصل خلقته من نار لذلك ال- الجن خلقت من نار لكنها الآن ليست نارا بدليل قول لي دليلك انت قلت لنا كل حاجة عليها دليل الدليل أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولن أذكر لك إلا حديثا صحيحا الحديث ده في صحيح النسائي الشيخ الألباني صححه أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه رسول الله فخنقه قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فخانقته كان جاء الشيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول أخذ يقول فأخذته فخنقته حتى أحسست ببرد لسانه على يدي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم الرسول خنقه لحد لسانه ما اتدلدل قدامه ونزل على ايد النبي طب اذا كان برد لساني على يدي ما يبقاش نار صح ولا لا بدليل برد لسانه ها على يدي طيب كل الجن مخلوقة من نار اه كل الجن مخلوقين من نار طب الجن دول ليهم انواع ولا هم نوع واحد لا ليهم انواع طبعا طيب زي ايه كده مثلا مثلا احنا بنتكلم على الذين بلغنا عنهم العلم اما هناك اشياء لا نعلمها نقول ايه لا نعلم انا بقول كده يا جماعه في كل مسائل الدين لما تبقى حاجات انا ما اعرفهاش اقول ايه ما اعرفش يا سبحان الله العظيم مش عايز اقول الكلام ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن ده الحديث اهو حديث في صحيح الجامع قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الجن ثلاثه اصناف لو جه النهارده واحد قال يا جماعه الجن 40 صنف وقعد ذكر ال 40 صنف والكتب بتاع الجن بتقول كده اقول له كذبت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن ثلاثه اصناف اي الرسول كان يقصد كده ما اعرفش بقى كان يقصد ولا ما يقصدش انا اعرف الرسول قال ايه صلى الله عليه وسلم الجن ثلاثه اصناف صنف لهم اجنحه يطيرون في الهواء وصنف حيات وعقارب وصنف يحلون ويظعنون ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيب هل للجن مساكن يأوون إليها سؤال الجن دول لهم بيوت لهم مساكن في حتت معينة دي فيها جن اه الجن يفضلون الأماكن الخالية الأماكن الخالية من الإنس خصوصا ما بيحبوش الزحمة زحمة البني أدمين كالصحارى ومنهم لأن الجن منهم شياطين الشياطين تحب القذر كشياطين الإنس الشياطين دايما تحب الزبالة فتلاقيهم في في المزابل في القمامات في الحمات في الحمامات أعزكم الله أماكن قضاء الحاجة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هذه الحشوش مسكونة مسكونة عشان كده سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالله عليك يا خالة الحاجة اللي الدواشت انت كده صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خليكي معايا وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرسول صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان اما يجي داخل الحمام يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث ذكور الشياطين جمع جمع جمع خبيث جمع خبيث خبث زي جمع جمع كتاب كتب الخبث جمع كتب اللهم اني اعوذ بك من الخبث عشان الناس وهي داخل الحمام الخبث لا مش من الخبث الخبث حاجه والخبث حاجه تانية الخبث ضمتين خوبو الخبث الشياطين من الخبث والخبائث الخبائث اناث الشياطين الشاهد ايه ان في جن مؤمن احنا قلنا الجن الشياطين الكفرة منهم والمؤذين والفسقة بيعيشوا في المزابل والقمامة والحمامات والصحارى والأماكن المعاصي الجن المؤمن بقى عايش فين يزيد بن جابر بيقول ايه ما من أهل بيت من المسلمين إلا وفي سقف بيتهم من الجن من المسلمين إذا وضع غذاؤهم نزلوا فتغدوا معهم وإذا وضع عشاؤهم نزلوا فتعشوا معهم يدفع الله بهم عنهم حديث انا بس نسيت آه، اخرجه هنا ان شاء الله فكروني المره الجايه نخرج الحديث ده ونجيب تخريجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بس مش عارف الحديث ده صحيح ولا لا هخرجه واقول لكم المره الجايه ان باسقف بيوت المؤمنين ان باسقف بيوت المؤمنين المؤمنين من الجن يدفعون عنهم الاذى ان باسقف بيوت المؤمنين المؤمنين من الجن ال- الجن المؤمن يعيش في سقف بيتك يدفع عنك الاذى لما تيجي الشياطين داخله يحاربهم ويمنعهم لما تيجي الشياطين بالليل تعتدي على طفل اطفال ربنا سبحانه وتعالى يدفع بهم يحمونك حمايه ه- هنقول بقى ازاي بقى نكتر الجن المؤمن ده اللي بيدفع عنك ويح- ويدافع عنك وربنا سخره يحميك وامتى يقل فيدخل الشياطين ويغلبونك آه الجن تسكن ايضا ربنا يهديك يا شيحة ويتوب عليك يا شيحة ويرزقك الذرية الصالحة وكل محروم اللهم ارزق المسلمين والمسلمات ذرية صالحة الجن تسكن الشقوق والجحور وخلي بالك من الحتة دي والحديث في صحيح النسائي ايضا ودي ايضا احيانا بتبقى سبب في ان الجن يؤذي الانسان الشقوق والجحور في جحر في الارض في شق في الحيطه واحد يحط ايده في ال- في الشق ده الناس اللي بيدوروا على الاثار ويدوروا على مش عارف ايه الكلام ده كله مليان جن الشقوق والجحور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في جحر لا يبولن احدكم في جحر ايضا الجن تسكن في اعطان الابل طب سؤال هل الجن يأكلون ويشربون الجن دول بيأكلوا ويشربوا ولا عايشين كده بالهوى لا بيأكلوا ويشربوا الأحاديث صريحة جدا في أن الجن يأكلون ويشربون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته إداوة يعني آه، حاجة بتش- بيتشال فيها مية مليانة مية لوضوءه يتوضى منها وحاجته يستبرئ منها ويستنجي بعد البول وغيره بينما هو يتبعه بها فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من هذا رسول كانت من أخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكسر الالتفات إذا مضى لا يلتفت ودي برضو كان نفسي اقولها للعيال ولادي دول ربنا يهديهم ويتوب عليهم احيانا اشوف الواحد منهم قاعد في المسجد قاعد يعمل كده بعد الصلاه بتبص على ايه ال- اللي بيركز ما يلتفتش كان اذا مضى لا يلتفت فالرسول ماشي سمع رجل وراه قال من هذا من غير ما يلتفت من هذا قال انا ابو هريره فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابغني ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا بروثة قال فأتيته بأحجار أحملها في ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت ما بال العظم والروثة مهم جدا لما اقول لك ما تعملش كذا قول لي لو سمحت ليه ما بال العظم والروسة اقول لك اعمل كذا قول لي ممكن حضرتك تقول لي ليه لو سمحت بأدب قال ما بال العظم والروسة عظم وروسة لا ليه يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما والحديث في صحيح البخاري واللي يقول لك صحيح البخاري في احاديث ضعيفة اخزق له عينه بصباع رجلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ده اثبات ان الجن بياكل وايه ياكل ويشرب وخلي بالك من إن القضية دي مهمة جدا وخطيرة جدا في أس في اشياء في الاداب في اداب المسلم وتعاملاته آه، حاجات مهمة جدا زي ما بقول لك كده مهمة جدا وخطيرة جدا والناس بتستسهلها ويعتبرونا معقدين انتوا بتتكلموا في ايه لما اقول له يا عم كل باليمين اشرب باليمين اللي خلق اليمين خلق الشمال اصل دي من سنن العبادات مش من سنن مش من سنن ده فرض الاكل باليمين فرض مش سنه لا سنه وفرض يعني لكن فرض اللي ياكل بشماله آثم لأن الرسول نهى عن الأكل بالشمال قال لا تأكلوا بالشمال لا تشربوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال ورأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينه قال لا أستطيع قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر الاكل بالشمال بالشوكة او بياكل باليمين ويشرب بالشمال عشان يمشي الدنيا مع بعضها منظرة كبر لكن كل بالشمال كل باليمين واشرب باليمين سبحان الله العظيم كل بيمينك واشرب بيمينك ده فرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه بالأمر فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء أما تدخل بيتك لازم نتعلم السنن دي حماية وقاية وانا قلت يا ناس يا مسلمين يا احبتي في الله ان احيانا في امراض الوقاية هي العلاج في امراض اذا وقعت ما بتتعالجش تبقى خلاص الدنيا باظت ما انزل الله داء الا وانزل له دواء ولكن احيانا هذه الادوية بتبقى صعبة جدا وتأثيرها يحتاج إلى إيمانيات عالية جدا زي ما هنتكلم في موضوع المس ده فبنقول إن من, من الوقاية من الجن من الحماية من الجن أن تذكر اسم الله على كل شيء دايما تقول بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وولدي أما تدخل بيتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شقتك مقفولة وكنت بره رجعت البيت اول ما تفتح الباب وانت داخل تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وانت داخل زوجتك واولادك جوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حتى لو ما حدش قابلك قول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثم اذا اتيت فراشك تقول بسم الله باسمك ربي وضعت جنبي إذا أتيت أهلك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إذا أتيت طعامك بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله دايما ضع اسم الله على كل شيء يحفظ هذا الشيء ويعصم بسم الله حط ايدك على دماغ ولادك قول بسم الله ايدك على دماغ مراتك قول بسم الله ايدك على عربيتك قول بسم الله بسم الله دايما طيب الشيطان فعلا له قرون اه له قرنين الرسول قال كده قال صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان والحديث في صحيح البخاري طيب هل يستطيع الجن ان يتشكل ويتصور ده سؤال مهم جدا وخطير يعني يقدر الجن يبقى في شكل انسان في شكل حيوان في شكل شيء يقدر عنده هو نفسه الامكانية دي تعالوا نسمع الحديث وبعدين نجاوب عن ابي هريره رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان فاتاني ات فجعل يحسو من الطعام فاخذته وقلت والله لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني محتاج وعلي عيال ولي حاجه شديده قال فخليت عنه فأصبحت فقال لي رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله سبحان الله العظيم شوف يعني احنا عايزين نتعلم من دي الرحمة بالخلق مسكت واحد بيسرقك بينصب عليك بيأذيك وقال لك معلش اعذرني انا غلطان مش هعمل كده تاني قول له انطلق خلاص سيبه لله سبحان الله العظيم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود قال له لا لا لا لا ده كذاب هيرجع تاني قال فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود هي دي اللي بقول لك بقى الثقة في كلام النبي نفسي ألاقي ولادي ولاقي وانت تلاقي ولادك وولادك يكونوا كده معاك انك انت تقول انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر تبقى واثق ان هم هيصدقوا اللي انت بتقول عليه ده حتى لو كان الكلام اللي انت بتقوله ده ما يتصدقش لكن دول هيصدقوا لثقتهم فيك فلذلك سيدنا هريره قال ايه الرسول قال سيعود يبقى ايه سيعود فرصدته قال بقى قعدت بقى استناه فرصدته فجاء الرسول قال سيعود يبقى ايه ما تحاولش هيعود فجاء يحصو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود قال فرحمته وخليت سبيله سبحان الله سيدنا عبد الله بن عمر كان بيقول ايه من خدعنا بالله انخدعنا اللي يجي يضحك علينا ويقول عشان ربنا احيانا يضحك عليا إيه احنا بشر ولكن اللي يدخل علينا من جهة الله نعمل ايه بننخدع بننخدع قال فرحمته سبحان الله العظيم فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود دايما يقولوا الثالثة إيه الثالثة ثابتة خلصت قال له عند ثالث مرة قال له هذا فراق بيني وبينك دايما ادي الفرص ايه ثلاثة اديها ثلاث مرات قال له انا بحذرك وتاني مرة انا حذرتك قبل كده ثالث مرة مع السلامة خلصنا انتهينا قال تع... فدعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها قال له طب انا هعلمك حاجة حلوة وتسيبني قال له ماشي قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هر قلت امبارح قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قال قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير علموا دي بيحب الخير فيها خير انطلق قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان حديث صحيح البخاري في البخاري حديث ده حديث عظيم جدا وفي فوائد نقعد نتكلم فيها للصبح ولكن الواد مدن يدوشني خلص خلص خلص ربنا يهديه ويتوب عليه فانا هخلص على كده ومش هتوغل في فوائد الحديث لكن الفايده اللي تنفعنا الليله دي انك تقرا دلوقتي آية الكرسي انك تقري دلوقتي الان آية الكرسي لا يقربك من ليلتك يا شيطان ولما تحط دماغك على المخدة بالليل كده اقرا آية الكرسي تاني نقرا آية الكرسي ونختم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قول ورايا قولي ورايا طلعي صوتك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته